مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع شباب بداية نود أن نؤكد على حبنا وتقديرنا وتمنياتنا بالتوفيق للسيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية وما انتخبنا هذا الرجل إلا لأننا نثق فيه ثقة تامة ولأنه وعد عموم الشعب المصري بتطبيق شريعة الله عز وجل لكن حينما نرى مؤسسة الرئاسة تستقبل الفنانين ولاعبي الكرة وإلى الآن لم يقابلوا ضباط الشرطة الملتحيين الذين صار لهم أكثر من 14 شهرا إلى الآن لا يتقاضون مرتباتهم وبدون عمل صار لهم أكثر من 60 يوم اعتصام أمام وزارة الداخلية وها هم الآن توجهوا اليوم قبل صلاة الظهر في صباح هذا اليوم إلى قصر الاتحادية لينادوا وليعلوا ويهتفوا بطلباتهم كي يسمعهم السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي هؤلاء الضباط الأشراف الأحرار الذين لا ذنب لهم إلا أنهم طبقوا سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في, في إعفاء لحاهم هؤلاء الضباط صار لهم أكثر من 14 شهرا لا يتقاضون مرتباتهم الطبيعية هؤلاء الضباط الذين كانوا يعيشون في عزة وكرامة يوم أن كان النظام الفاسد يحكم وحينما أتى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وهو ابن المشروع الإسلامي كانوا يظنون أنهم سينصرون في تطبيق شريعة الله عز وجل كانوا يظنون أنهم حينما يعفون لحاهم سيجدون تشجيعا من الدولة على تطبيق سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فما كان إلا العكس لذلك وصلنا نداء من ضباط الشرطة الملتحيين أنهم ذهبوا اليوم صباحا إلى قصر الاتحادية ليطالبوا السيد الرئيس بعودتهم إلى العمل خصوصا بعد حصولهم على أكثر من تسع أحكام قضائية تلزم وزارة الداخلية إلزاما تاما أن يعودوا إلى أعمالهم ولا أعتقد أننا قمنا بثورة الخامس والعشرين من يناير إلا لتطبيق دولة القانون الغائبة نذهب إلى هذا التقرير من أمام قصر الاتحادية لنشاهد ضباط الشرطة الملتحيين ثم أعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا
حضرتك تعرف طبعا قضيتنا بقالنا سنة ونص مستبعدين عن العمل وموقوفين بسبب اللحية واحنا جايين النهارده نطالب السيد الرئيس بإصدار قرار فورا بعودتنا للعمل طب النتائج اللي كانت في الوقفات اللي قبل كده ايه اللي تم؟
لا حياة لمن تنادي كالعادة حاضر وان شاء الله هنرجعكم وان شاء الله بكره بعده وهكذا وعود كتير قوي من الرئيس ومن الرئاسه ومن الوزراء ومفيش حاجه اتنفذت.
طب لماذا لا ذهبوا الى القضاء؟
حضرتك احنا ذهبنا للقضاء وكسبنا احكام قضائيه ومعلوم للجميع.
نقيب احمد البدري.
سياده النقيب يعني حصلتم على العديد من الاحكام لماذا لم يتم تنفيذها؟
والله بقى السؤال ده تروح تساله للسيد رئيس الجمهوريه بصفته الرئيس الاعلى لهيئه الشرطه، تساله للسيد رئيس الجمهوريه بصفته الرئيس الاعلى للهيئه للسلطه التنفيذيه في مصر، تساله للاحزاب الاسلاميه اللي تسد عين الشمس اللي موجوده في البلد وما بتعملش حاجه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم بتشب لما يكتب لها في قرار الاتهام ان سنه النبي وان اعفائنا اللحيه يهم من كرامته الوظيفه، التهمه اللي موجهه لنا في قرار الاتهام ان احنا بنهين كرامته الوظيفه، لما يبقى في احزاب اسلاميه تسد عين الشمس واغلبيه احزاب اسلاميه في البرلمان وسنه النبي صلى الله عليه وسلم تسب السب ده وهم قاعدين ساكتين لازم يعملوا اكتر من كده ولازم يتجرأوا اكتر من كده طبعا فسؤال ده سؤال هساله الناس اللي مسؤوله عن هذا الامر ابرز المطالب اللي بتطالبوا بيها النهارده واذا لم يتم تحقيقها هل ستكون هناك المزيد من الوقت
احنا بنطالب السيد الرئيس بتحمل مسؤوليته بصفته الرئيس الاعلى لهيئه الشرطه والرئيس الاعلى للسلطه التنفيذيه ان هو يتخذ قرار في هذا الامر اللي طال كثيرا بقى لنا سنه وثلاث اشهر لحد دلوقتي من ايام وظائفنا بقى لنا حاجه و60 يوم معتصمين على الرصيف نتمنى ان السيد الرئيس يتدخل ويتولى ويتولى مسؤولياته اللي هو منوب بيعملها.
امين شرطه حامد فوزي مديريه امن اسماعيليه اداره شرطه المجد.
أه سياده الامين انتوا يعني الوقفات زادت ولماذا لم يتم تنفيذ احكام القضاء في وجهه نظرك؟
والله في وجهه نظري تعنت من رئاسه الجمهوريه وتعنت من وزير الداخليه بس انا عايز اوجه كلمه لكل واحد ملتحي في مصر انا بقول لكل واحد ملتحي في مصر انت مش تقدر تخش وزاره الداخليه القضيه مش قضيتي انا القضيه اصبحت قضيتنا كلنا قضيه فئه معينه من الشعب المصري الفئه اللي هي الملتحيه ممنوعه من دخول وزاره الداخليه ده مصري المصريين فيهم الملتحين وفيهم الغير الملتحين في النصارى في جميع الفئات موجوده في مصر المفروض وزاره الداخليه او اي مؤسسه في مصر تكون برضو فيها جميع الفئات دي فدلوقتي القضيه انا بالنسبه لي اتعرض عليها البترول والكهرباء وال- ووزارات تانية واتعرض عليها وظائف تانية مي- مين عرض عليه؟
الرئاسه عرضت والوزاره عرضت الكلام ده واحنا رافضين الكلام ده انا دلوقتي القضيه اصبحت بالنسبه لي ان انت ما تمنعش اللحيه من وزاره الداخليه انا بالنسبه لي انا مستعد وكل زمايلي متفقين على كده انا مستعد ان احنا نمضي على استقاله ومش عايزين وزاره الداخليه بس في سبيل بشرط شرط واحد إيه، تسمح باللحيه داخل وزاره الداخليه انا عايز آه، آه، وزاره الداخليه كليه الشرطه ان شاء الله ومعهد ومعهد آه، الصف و- والجنود وكليه الشرطه هتفتح في شهر 8 كليه الشرطه خليك خليك معايا كليه الشرطه هتفتح في شهر 8 انا عايز ناس ملتحين يروحوا يقدموا في كليه الشرطه عايز ناس ملتحين كليه الشرطه بقدم فيها كل سنه حوالي 120000 تقريبا انا عايز 20000 يروحوا يقدموا ملتحين شوف هياخدوهم ولا مش هياخدوهم ده مش مصري مش من حقه انه يخش جهاز الشرطه ليه يعني ما هو لو لو انا كنت موجود في الشرطه يعني لو اللحيه دي موجوده في الشرطه والسمه دي موجوده في الشرطه ما احنا 60 واحد ايه يعني 60 واحد انا عايز ناس كتير تخش لو السمه دي موجوده داخل جهاز الشرطه ما كانش ناس كتير اسلاميين دخلوا المعتقلات لا لم انا لما اكون موجود في الاسم وداخل لي واحد اسلامي آه، طبعا انا ما- مش هسمح ان هو يتظلم او على الاقل لا، انا انا واحد اسلامي وده واحد كذا كلنا ايه آه، افكار م- متفاهمه مش ده مش هيظلم ده وده مش
الله المستعان أنا لا أدري يعني إيه لماذا هذا التباطؤ من مؤسسة الرئاسة ومن السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وأيضا من رئاسة مجلس الوزراء ومن السيد وزير الداخلية محمد إبراهيم لماذا هذا التباطؤ في نصرة ضباط الشرطة الملتحيين هل هناك في عرف الشرطة هل هناك في قانون الشرطة ما يلزم ضباط الشرطة الملتحيين بحلق لحاهم؟ هل هناك فتوى كما حصل عليها الوزير السابق أن, حل أن إعفاء اللحية فضل وليست سنة أو فرض وإن كانت فضلا فلماذا تمنعون ضباط الشرطة الملتحيين أن يقتدوا بسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أذكر السيد الرئيس أن الله عز وجل لا ينصر الدولة الظالمة الله عز وجل لا ينصر الدولة الظالمة ونحن في هذه المحنة العصيبة التي تعيشها مصرنا الحبيبة إن أردت أن ينصرك الله عز وجل فلا تكن سببا في ظلم أولئك الضباط الأشراف الأحرار ضباط الشرطة الملتحيين الذين اقتدوا بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأنا أعجب أن يكون رئيس الدولة رأس الدولة الدكتور محمد مرسي ملتحيا مقتديا بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يكون الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أيضا ملتحيا مقتديا بسنة النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم وألا يسمح لضباط الشرطة الأشراف الأحرار بالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المفترض أن تكونوا أنتم أول من ينصر أولئك الضباط من المفترض أن تكونوا أنتم أول من ينصر أولئك الضباط الذين صار لهم أكثر من 14 شهرا لا يتقاضون مرتباتهم الطبيعية تخيلوا هؤلاء الأسر أسر ضباط الشرطة الملتحيين كيف يعيشون أسر ضباط الشرطة الملتحين وأبنائهم كيف يذهبون إلى مدارسهم ويعني أولياء أمورهم لا يستطيعون أن يدفعون لهم آه، فلوس مثلا الدروس الخصوصية أو احتياجاتهم الخاصة في مدرسة أو غيرها ضباط الشرطة الملتحيين كيف ينفقون على بيوتاتهم هذا سؤال أطرحه إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى السيد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ونرجو منهم آذانا صاغية وأن يهتموا بهذا الأمر ولا زال ملف ضباط الشرطة الملتحيين معنا مفتوحا بصفة مستمرة في برنامج مع الشباب إن شاء الله عز وجل حتى ينصرهم الله عز وجل وأنا أريد أن أقول في النهاية أنه ح- حقيقة منتهى الظلم منتهى الظلم منتهى الظلم أن يجبر أولئكم الضباط الأحرار أن يلتزموا بأعمال أخرى غير أن يكونوا ضباط شرطة يعني أنت ليه عايز توديه وتنقله إلى أعمال إدارية وتشيله من وظيفته كضابط شرطة ما هو الضرر حينما يكون عندنا ضابط شرطة ملتحي يرد علينا بعض المسؤولين في وزارة الداخلية ويقول أنها سيكون هناك عنصرية في التعامل مع الأخوات المتبرجات ومع الشباب ال- ولا مؤاخذة السيس فبالتالي مش هيعرفوا يتعاملوا معاهم بالشكل اللائق ويعتبروهم بقى يعني منافقين قريش الله المستعان طيب وضباط الشرطة النصارى شركائنا في الوطن اللي هم معلقين الصلبان على صدورهم والصلبان موشومة على ايديهم دي ما فيش فيها عنصرية أرجو أن تراجعوا أنفسكم على كل حال معنا فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله عز وجل نعود إلى موضوع هام حول المنتج المصري والمنتج الصيني هل يتنافسان أم يتكاملان وهل يطغى المنتج الصيني على المنتج الص- المصري فيضر بالصناعة المحلية هذا هو السؤال الذي نطرحه على مشاهدينا الكرام ونتمنى الإجابة من خلال شريط الرسائل القصيرة وأيضا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك أنتظر تفاعلكم وإن شاء الله بعد الفاصل معنا تقارير ميدانية من المصانع المصرية حول المنتج المصري وما حصل له من أضرار بعد المنتج الصيني ما طغى ووجوده في هذا البلد على كل حال نشوف الفاصل وبعد الفاصل نرجع لكم مرة أخرى إن شاء الله
Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمه ومفاجاه المفاجات للعالم والدكتور امير صالح Joint Flex اعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 كغون دي كغون ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك اوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقل ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبو إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 40 مون دي كارا ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبداية بداية وقبل أن أنسى أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للزميل محمد رأفت المحرر بجريدة الرحمة على هذا التقرير اللي عمله لنا النهاردة من أمام قصر الاتحادية وقبل ما أنسى عايز أقول للسيد الرئيس محمد مرسي أنك استجبت سريعا وبسرعة البرق حينما نادوا شركائنا في الوطن النصارى بتغيير موعد الانتخابات لأن ذلك يتعارض مع أعيادهم وحقيقة مشكورا سيادة الرئيس استجبت لهم سريعا لكن إلى الآن لا زلت متجاهلا لقضية ضباط الشرطة الملتحين على كل حال موضوعنا النهاردة في هذه الحلقة حول المصانع المصرية والموجودة في كثير من القرى المصرية زي طنامل وسلمون القماش وحتى في مدن زي اسكندرية وغيرها من البلاد الذين تضرر أصحابهم من انفتاح الاستيراد من الصين بهذا الشكل الغير عادي لدرجة أن بعضهم أو جلهم يقول إلى الآن أن هذا الاستيراد المفتوح من الصين وصل ودخل مصر دون جمارك لذلك المنتج الصيني يباع في مصر أرخص من المنتج المصري مما أدى إلى ضرب المنتج المصري وصلتنا صرخات عديدة من أهالي قرية سلمون القماش بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وسلمون قرية رغم انها قرية مش كبيرة لكن كل بيت في سلمون في مكان ملابس كل بيت في سلمون في مكان ملابس هذه هي المهنة التي يرزقون من خلالها فأهالي سلمون إما موظفين آه، الصبح وآخر النهار آه، عمال في مصانع الملابس أو أنهم أصحاب مصانع للمكن وموضوع الملابس الجاهزة على كل حال نشوف تقرير من قرية سلمون القماش بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية حول هذا الضرر الذي لحق بهم الذي لحق بهم بعدما فتح الاستيراد من الصين على مصراعيه نشوف التقرير ونرجع لكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام وصلتنا صرخة من أبناء قرية سلمون مركز المنصورة محافظة الدقهلية هذه القرية التي تعتمد ويعتمد أهلها على صناعة الملابس بعد الثورة المصرية المباركة كما أننا أنقذنا أو خلصنا من النظام السابق النظام الفاسد إلا أن هناك انفلات أمني الكل يلحظه جراء هذا الانفلات حصل هناك انفتاحية كبيرة في التهريب ولذلك تم وصول إلينا شحنات كبيرة جدا وحاويات من بلاد متعددة كالصين بملابس مستوردة تدخل البلد دون جماركها المطلوبة لذلك بعد وجود هذه الملابس المستوردة بهذه الكميات أبناء قرية سلمون وغيرها من القرى ضروا في أرزاقهم حينما استردنا تلك الملابس من الصين وغيرها من الدول المنتج المحلي صار في هبوط استجابة من أسرة برنامج مع الشباب بقناة الرحمة لصرخة أهالي سلمون القماش كنا هنا نحن في موقع الحدث لنستطلع آراء أهل سلمون ثم نعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا السلام عليكم عرفنا بنفسك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته محمد متولي من سلمون وماشي ان شاء الله يا اهلا وسهلا استاذ محمد وصلتنا الصرخه منكم من اهالي قريه سلمون القماش محافظه الدقهليه عن انكم ضررتم في ارزاقكم بعد انفتاح آه، الاستيراد والتصدير او التصدير بشكل اخص من الصين وغيرها من الدول ودخولها الى مصر بغير جمارك بما نتج عن ذلك ضرب المنتج المحلي بسم الله الرحمن الرحيم هي السنه دي بالاخص السنه دي اكتر سنه سلمون اتضرت فيها تمام يعني الصيني عايزين نعرف الناس على موضوع سلمون ان في كل بيت في سلمون زي ما حضرتك قلت لنا آه، لا تخلو من مكنه لتصنيع ملابس مفيش بيت في سلمون مش عايش من آه، دي ارزاقه يعني رزقه موجود في المكن التريكو والبلوفرات وحاجات زي كده كل, البيوت كل البيت مفيش بيت غير الموظف والموظف ممكن ساعات بعد ما يطلع من وظيفته برضه بي ربنا بيكرمه ويبقى عنده مكنه ولا حاجه بيشتغل عليها فالمشكله في حاجه اللي احنا في الفتره ال- السنه دي بالاخص آه، بنبص لقينا ال- آه، الصيني بطريقه لا تتخالى الصيني يعني عمرنا ما شفنا الصيني بالطريقه دي آه، الحته هنا احنا بنكلفها مثلا وليكن 50 جنيه بتيجي صيني بتتباع هنا في في سلمون وفي المناطق وفي اي حته تانية ب 30 جنيه ففي فرق يعني فرق العمله يعني حتى الغزل اللي عندنا الغزل بنشتريه دلوقتي اللي كان ب 21 وب 20 بقى ب 35 مفيش رقابه عليه يعني ن- نفس البلوفر او البنطلون اللي بيجي من اللي انتم بتعملوه في سلمون بيجي من الصين بسعر اقل رغم ان هو جاي استيراد اقل بكتير جدا يعني اقل بطريقه لا تتخيلها تمام.
اقل اقل حاجه 20 30 جنيه طب احنا لما ن- انا مصنع وبطلع الحته ال- ال- البلوفر وليكن ب 50 جنيه طيب لما طلعوا ب 50 جنيه انا هديه للتاجر اللي هو الكبير اللي بيدي للتجار الصغيرين وبعدين يدوا للمحلات وحاجات طب ال ال الناس نفسها اللي بتشتري حاجه زي هتشتري بكام؟ انما انا عن نفسي بروح اشتري حته صيني ب 30 جنيه تمام ده المنتج الصيني تمام مم. ده كمان منتج صيني منتج صيني
آه، زيه بالظبط ممكن نعمله هنا منتج مصري بتعملوه بيبقى احسن يعني الغزل اللي هو الصوف بيبقى احسن من ده كمان 100 مره ورينا كده المنتج اللي انتوا بتعملوه ما شاء الله ده حتى اشيك وجميل جدا ما شاء الله كل حاجه فيه كويسه الحمد لله يعني هي المشكله اللي الغزل بتاعه غالي ده تقريبا بيعمل كام عندكم في المنتج المصري ده هيعمل له في حدود مثلا 25 جمله مثلا لو اه مثلا يعني طب انتوا بالنسبه لل- لل style بلوفرات او البناطيل انتوا ب- بتعتمدوا بتشوفوا الحاجات اللي نازله جديد فبتعملوا زيها ولا ايه معظم الحاجات دي بنجيبها مثلا موديلات من تركيا بتبقى حاجات من افكارنا احنا حاجات زي كده يعني اه تركيا حته صيني كويسه كده بن بن بنجيبها ونعمل زيها آه، قول لي بقى انت مصنع زي كده تقريبا بيشتغل فيه كام عامل
بسم الله ما شاء الله مثلا قول 20 عامل 20 عامل تقريبا العامل ماهيته قد ايه يعني تتراوح ما بين آه، في الاسبوع مثلا اقل اقل سعر خالص اقل حاجه 250 جنيه ده اقل حاجه اقل حاجه يعني ت- ت- تخيلوا معايا مشاهدينا الكرام هؤلاء ال- العمال اللي مصدر رزقهم ومصدر عيشهم من هذا المصنع وغيره من المصانع اللي موجوده في سلمون او في غيرها من القرى وفي غيرها من المدن المصريه تخيلوا بقى لما نفتح الاستيراد والتصدير بشكل عالي وكبير واحنا نشجع الاستيراد والتصدير وكل حاجه لكن ما يجيش على حساب المنتج المحلي فبالتالي ينتج عن ذلك وجود بطاله متفشيه في البلد اكثر من البطاله اللي كانت موجوده قبل ذلك طب خلينا نقول انت برايك ايه هو الحل
والله الحل اللي هم يقننوا العمليه بتاعت الاستيراد بتاعت الصين مبهدلنا اخ اللي الصين مبهدله هقول لحضرتك على حاجه استوردوا التركي انا ما عنديش اعتراض اللي هم استوردوا التركي انه اصلا بيبقى جاي اغلى من المنتج المحلي التركي أقل- اقل حته تركي ب 280 جنيه وفي ب 400 وفي ب 1000 وحاجات زي انما الصين حته ب 30 و 25 خليني اسال حضرتك سؤال مهم هل الوقت هم اللي فتحوا المجال للاستيراد والتصدير هل ده لان الشحنات المحليه والانتاج المحلي مش مكفي السوق المصري لا بالعكس ده احنا عندنا شغل لو طلعتك في المصنع او في اي ب... م- مصنع في البلد هتلاقي واحد كل واحد عنده الا 2000 حته ولا 20000 حته آه، فاض- فاضيين عنده من السنه اللي فاتت آه، فاضلين مش عارف يعمل فيهم حاجه هل انتم شغالين الوقت ولا وقفتم احنا واقفين بين الجمعه ما كناش الجمعه كناش بنقف الجمعه كنا بنشتغل الجمعه كمان في الوقت الحالي ما بنقف الجمعه ولو آه، طب استنى ما نعمل موديل طب مش عارف بنريح هنعمل ايه هنشتغل في الفاضي يعني هنشتغل ومش عارفين الشغل رايح فين ومش عارفين البلد راح فين
يعني اللي انا عايز افهمه دلوقتي هل التجار ب- بداوا يخفوا الطلبات آه، طبعا التجار اه التجار في في الفتره ديت كان بيجي يديك مثلا فلوس ويقول لك اه، اعمل لي الموديلات ديت او شوف الموديلات ما فيش حد قاعد بيديك فلوس كله مرعوب خايف ما هو مش عارف كل حاجه بتغلى وما فيش لا ظابط ولا رابط طب خليني اتكلم معاك بصراحه المنتج ده هو منتج مصري وشكله شيك جدا وجميل قوي المنتج ده ما بيروح بيبقى مكتوب طبعا انه made in Egypt مصري مش كده طيب هل بي- بي- بيتباع في ال- في السوق عن- في مصر بسم الله ما شاء الله بتباع احسن من المنتج الصيني يعني كمان الناس ت- نفترض ان الصين ومصر نفترض ان الصين ومصر بسعر واحد الناس هتاخد الصيني ولا المصري المصري اه الصيني بعد ما بيتغسل بيبقى ليه مشكله اصل الناس دايما تلاقي عندها عقده الحاجه المستورده يعني الم- الصيني بعد ما بيتغسل بامانه بيبقى ليه مشكله تلاقوا فيه وبره كده وحاجات زي كده المصري لا
انا عاجز آه، نقول كلمه من حضرتك باعتبارك من اصحاب المصانع في في سلمون كلمه حضرتك توجهها للحكومه آه، ممثلا عن كل زمايلك من اصحاب المصانع الموجوده في سلمون وغيرها والله انا اتمنى ان هم يرحموا الناس في سلمون لان الناس في سلمون احنا كنا بنصدر لروسيا يعني من زمان كنا بنصدر لروسيا الوقت ما فيش حاجه خالص انا الناس الناس هنا شغلتها الحاجه الوحيده هي البلوفرات وال- والمصانع اكتر من كده ما فيش ما فيش حد بيشتغل حاجه تانية فلما يجي بالطريقه ديت الناس طب اقول لحضرتك على حاجه امشي على في اي مكان كده هتلاقي الشباب قاعد هتلاقيهم قاعدين على القهوه هتلاقيهم مفيش مفيش شغل الغزل اللي هو الغزل اللي هو الصوف اللي حضر- اللي هو ده ده كان بحاجه و20 جنيه الوقت ب 35 ونص 35 جنيه الكيلو يعني تخيل هاي- طب 35 من 20 جنيه ل 21 كلام ما ينفعش لا في- ما فيش ما فكرتوا ترفعوا صوتكم لل- للحكومه عملنا اللي ما اتعمل ما فيش حد بيسمع عملتوا ايه ابسط حاجه في بلد اسمها طنامل وقفت الطريق عشان وزير الصناعه يروح لها وبتاع ولا حد ولا حد بيستجاب حاجه لكن ما خدتوش مثلا مجموعه من اصحاب المصانع سواء من طنامل او من ال- سلمون واسكندريه وغيرها من الاماكن ورحتوا انتوا الوزاره بنفسكم تتكلموا مع الوزير لا لا لا بامانه لا احنا عارفين اللي ما فيش احنا عاوزين يمنعوا الاستيراد كوي- شويه ال- الدكتور جمال الجنزوري انت رايك يمنعوه ولا يقننوه ي- ي- يقننوه مش هنقول يمنعوه عشان ما يبقاش فيه ضرر ل- لمصر ولا حاجه اتفاقيات والكلام اللي بيقولوا لنا عليه ده يبقى قننوا العمليه شويه الدكتور جمال الجنزوري لما كان ماسك بتاع قننه ثلاث شهور الموسم اللي مش ده اللي فات اللي قبليه كان بسم الله ما شاء الله كان كويس جدا لما الراجل قنن الامور وقال لي لا انا عاوز شهاده الجوده تكون مع اي منتج يجي فالعمليه اتظبطت إيه- إيه- هو في هي فيها مشكله هو فيها مشكله اللي هم يعملوا كده ولا هم هم فكروا انا انا انا مش عاوز اتكلم عشان بس آه، آه، دي قناه دينيه فما ينفعش انما آه، حرام يعني اتقوا الله في اهل سلمون القماش الناس آه، ز- زهقانين الناس عندنا القهاوي والحاجات بدات تشتغل تاني لما يعني الناس قاعده ما فيش حد بيشتغل حرام يعني حرام اللي احنا فيه ده بجد
طب هل في امكانيه ان انتوا ترخصوا السعر نوعا ما ولا تيجي عليك بخساره؟
احنا نرخص السعر وانا هقول لحضرتك انا ممكن نكسب الحته باب ان احنا اهو بننافس المنتج الاخر مفيش مشاكل بس في حاجه إيه، فرغ لي السوق عشان انا اعمل كميات كتير عشان تعوض لي ال ال يعني مثلا وليكن بكسب الحته 5 جنيه لا انا ممكن اكسب جنيه بس في حاجه بس بدل ما بعمل 1000 حته اعمل لي 2000 حته يعني انت لو عملت نفس المنتج ده بنفس سعر الصيني بتخسر اه طبعا طب اتفضل معانا يا حاج اكرم حضرتك كنت بتقول آه، من ورا الكواليس حضرتك بتقول ان هم يرخصوا لنا الاول سعر ال- الحته هنزل حته رخيصه لو رخصت لي الفتله انا هنزل حته رخيصه بتجيب الحديد من مصر وجايه مستورده لا مصري مصر اه تمام طب مصري انت كلمه بتوجهها للحكومه بتقول لهم ايه؟
انا عايز خامات تنزل زي الاول نزل لي خامات زي الاول تمام لكن انا عايز الحته ديت الخام الكيلو الصوب ب 35 جنيه وب 36 جنيه انا ما هزود في حته على حته على يعني المستوى حضرتك ما عندكش مانع ان هم يفتحوا الاستيراد لكن يرخصوا لنا الخامات عشان نعرف نجاري المنتج الاخر استيراد على ال- على المفتوح كده لازم يبقى فيه مراقبه فين المراقبه اللي على المستورد اللي بيجي حضرتك قلت لي قبل ال قبل ال ما نصور ان الحاجه دي بتيجي تهريب لمصر عن طريق بورسعيد ممكن يخش على بورسعيد او تيجي تهريب وفي حاجات بتخرج حضرتك رايك ان هي لو اتجمركت عمرها ما تنزل بالسعر ده اه لازم الجمرك بتاعك اللي هو الجمارك مظبوطه وهي تنزل تمام وانا هشتغل زيهم تقريبا قريه زي سلمون فيها كم مصنع كل بيت كل بيت في مصنع ما فيش فيه مكن في صنايعي اي بيت في سلامون كده دي قريه معروفه طب جربتوا تغيروا التسويق مثلا بدل ما التجار كانوا بيتعاملوا معاكم تغيروا تجار تانيين او تعملوا اي حاجه تشوفوا الوضع ماشي ازاي هو السواق التسويق هنا التسويق في مصري احنا ولا بنسوق ولا بنص- بنصدر ولا الكلام من ده دي شغله كله مصري استخدام مصر كله غير كده مفيش الحل من وجهه نظرك الحل يشوف حل في المستورد خف المستورد شويه يرحمونا والخامات الزياده اللي نزلت علينا يقول لك الدولار ومش الدولار الخام دلوقتي بيقول لك كان ب 22 جنيه وصل 35 جنيه هبيع الحته بكام على المستهلك مستهلك هيجيب ان هو لاقي ياكل مستهلك مستهلك ما عادش لاقي. احنا في سلمون دلوقتي معودين اقسم بالله في ناس ما هتلاقي تاكل في بيوت هتقفل حرام حضرتك قلت لي قبل تصوير ان سلمون كانت مدينه وتعتبر خربت دلوقتي خربت لان الشغل قل حضرتك شايف ايه حقيقة
الوضع كان ازاي وبقى ازاي الوضع يعني في سلمون كانت تعتبر مدينة لأن شغله كنا بنعتمد مفيش تصدير فلما الصين فتحت علينا يعتبر احنا نمنا خلاص ب- وقفنا اتخرب بيوتنا النهارده الحتة الصيني يعتبر يعني أحسن بتاعتنا بتبقى رخيصة فلو حضرتك مثلا حتة عندنا مثلا بتاع 20 جنيه وهي بره في الصين مثلا بجايه من جايه من الصين تجيبها ب 7 جنيه و8 جنيه هتشتري حضرتك منين؟ ده ارخص لك يبقى حالنا توقف منين من فتح الاستيراد الصين طب انت بدل ما تفتح الصين طب ما تشغلنيش بدل ما تشتغل في الصين اكلنيش بدل ما تدي فلوسك للصين اديهانيش ولا توقفنا وتشغل الصين
هو الموضوع طبعا محتاج تنظيم يعني احنا احنا مش ضد الاستيراد والتصدير لكن الموضوع عايز تقنيع عشان نشجع المنتج المحلي سلام ش- منتج منتجك خرجه الاول وبعد كده هات من الصين واخد بالك اول منتج بتاعي ما ما, ما اضربوش للصين
طب حضرتك دلوقتي عشان ابقى ابقى انا فاهم ونفهم مشاهدينا الكرام لو ان حضرتك كنت بتشتغل قبل كده بشكل يومي دلوقتي الشغل قل بمعدل قد ايه؟ يعني بتشتغل يوم ولا اتنين ولا اكتر ولا اقل؟
الش- الشغل قل بنسبة تقدر تقول 70% حقيقة 70% احنا ما بنتكلمش مثلا على كلام اللي احنا بنبوظ الدنيا و- واخد بالك 70% حقيقة حقيقة واخد بالك يعني مثلا ده بخرة صوف ده كان ب 9 جنيه و10 جنيه و11 جنيه النهارده تمام النهارده 39 جنيه عشان البس حته النهارده اما اعمل دي كيلو ثلاث حتت ضربه في 39 جنيه مصنعيه يعني شغل حته خام 39 جنيه الثلاث حتت هيعملوا كام؟ خد بالك كنا بنبيع الحته مثلا من ديت ب 11 جنيه حته جميله تلبس وحته قيمه واخد بالك وكنا بنتراضى فيه النهارده لما تبقى واقف عليا صوف ب 13 14 جنيه واصنعها ودي للعامل تبقى باع بايه؟ اللي الصين منزلاه ب 8 جنيه وب 7 جنيه وب 5 جنيه
حضرتك عندك شغل اخر؟
لا طبعا يعني شو- شغلك الاساسي في في المصانع حضرتك بتشتغل في المصانع مصنع بطله هاني بطال قاعد في الشارع زي اعتبرنا ولاد الشوارع هو مصنع واقف هيديني منين صاحب المصنع ضرايب على دماغه كهرباء بتزيد كهرباء بتقطع واخد بالك طبعا الكهرباء قطعت يقول لك طب بالسلامه معلش يا قتلاني هيجيب منين
طيب نا- يعني كلمه توجهها كده للسيد وزير الصناعه والسيد الدكتور هشام انديل رئيس الوزراء
يراعي ربنا فينا يراعي ربنا يعتبر دي دي ولاده لان الدكتور هشام انديل رئيس الوزراء لو له ابن زي حالاتي متمرمط في الشارع كده واخد بالك مش هيرضى ابوه مع احد اصحاب المصانع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسامه البيار ابرز المشاكل يا استاذ اسامه اللي بتواجهها دلوقتي في سلام القماش المشاكل غلو الصوف كلهم زاد يعني كان من عش من 18 وصل 20 22 النهارده بقى ب 36 و 37 ف... وطبعا المستورد اللي بينزل الصيني آه... شكل حلو بس الخامه تعبانه هو اللي ماشي ده اللي عندنا في مصر هنا بيقول لك ايه آه، ده الخواجه يعني ده مستورد حلو لكن هم عارفين خامته شكلها ايه ما يعرفوش عندنا عقده الخواجه آه، ما يعرفوش ايه ده
حضرتك شايف كمان ان في- إن- إن- انفتاحيه الاستيراد من الصين لل- للملابس اللي عندهم وغيرها ده كمان اثر على المنتج المحلي هنا في مصر تاثير كبير جدا اثر جامد جامد علينا جامد يعني يعني عندنا الشغل بيرجع آه كل ما حتى حد دلوقتي شغل التاجر يقول لك شغل- شغل غالي طب انت ما الخامه غاليه احنا هنعمل ايه؟ والصنايع زاد يعني الصنايعي اللي كان بياخد خمسه اللي أنا- أنا النهارده عاوز 10 لما الاسعار بترتفع هو كمان عايز يواكب الاسعار دي غصب عنه غصب عنه ان كل حاجه زايده في السوق تعرف عليك محمد سمير اه صاحب مصنع تريكو برضه ايه المشاكل اللي بتواجهوها المشاكل يا استاذ عشاخ ان ال- ان إن الصوف بيغلى بطريقه غريبه يعني احنا الصوف احنا كنا بنشتريه ب- السنه اللي فاتت ب 30 جنيه النهارده بقى ب 36 ونص واخد بالك احنا كده بنيجي نصنع ما بنعرفش نصنع زي الناس الصين بتنزل منتجاتها كلها ايه بسعر آه، حنين ع- يعني رخيص عننا شويه وبتيجي بتبيع بقى احنا ما بنعرفش نبيع جنب الصين الصين بتبيع عننا بكتير منتجها ارخص ارخص بس في الخامه بتاعته مش زي خامه ال- الخامه المصري وعندنا كده المشاكل الصناعي بيزيد ال- الاجور بتزيد واحنا كده كده بنبيع المنتج بتاعنا زي السنه زي السنه اللي فاتت يعني انا من النهارده ببيع الحته ب 30 جنيه ال- ال- الموسم اللي فات ب 30 السنه دي على غلوه الصبح ببيعها برده بنفس السعر التجار اللي بياخدوا منكم بدا يخفوا الطلبات عليكم ولا ايه؟
كتير اه كتير اه كتير
السنه اللي لا، فاتت والسنة- السنة السنه اللي اللي فاتت فاتت لا لا لا لا لا، كانت كانت حلوه شويه كانت شغاله السنه اللي فاتت ديت الموسم اللي فات ده معدومه معدومه نهائي آه، السنه اللي فاتت كانت آه، بصراحه كانت صعبه سنه الثوره اللي كان فيها الثوره كانت احسن من السنه دي اقسم بالله يعني السنه بتاعت الثوره كانت احسن من السنه اللي احنا فيها دي حضرتك شايف الحل ايه
الحل ان هم يمنعوا المستورد شويه يعني قانون المستورد ما ينزلوش بال... او مثلا يظبطوا الجمارك بتاعته ان هو في... ان هو ينزل بسعر كويس ما ينزلش مثلا يبقى يعطلنا احنا ويبهدلنا احنا احنا القريه هنا كتير احنا ال- البلد دي هتعدل مثلا 30 35 الف كلهم شغالين في التريكو فبهدله بقى الكل بقى واحنا هنا العيل الصغير بيطلع يشتغل يعني من الصغير للكبير كلنا شغالين في المهنه ديت يعني الطلبه شغال في أج- في- يجي اخر النهار من الرئيس يشتغل حضرتك شايف الحل ايه كمان؟
الحل ان المستورد يتمنع ويشوف حل للصوف اللي اللي بي- اللي بيزيد ده زياده عن اللزوم ده وها هو ايضا لقاء اخر يتجدد مع اصحاب المصانع السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يخليك عاطف الجيار اهلا نفسه وسهلا حاج عاطف نتعرف عليك رفعت البيار اهلا وسهلا محمد عاطف اهلا مرحبا ايضا آه، نفس المشكله تقريبا اللي بنواجهها في سلمون القماش آه، سلمون القماش كامله في موضوع ان المنتج الصيني ضرب المنتج المحلي نفس المشكله اللي بتشتكي منها أولا هي مشكلة عامة تمام مش على على سلمون بس مم.
على نص معظم أصحاب المصانع في الدولة مم.
مش في سلمون بالكامل لأن عارفين بنحس ببعضنا اولا المنتج الصيني ضارب الاسعار المنتج الصيني بيجي مضروب المنتج الصيني بيجي مس- متلمع واحنا مش فاهمين حاجه وضارب السوق المصري ادي حاجه الحاجه الثانيه بقى الاهم من ده كله كله ان يجي اي مامور ضرايب يخش عندي بيلاقي عندي بضاعه يعرفش البضاعه دي بتاعت مين اولا 93% كلها على ورق محلات على ورق مصانع على ورق ويجي يبص للشكل العام انت لابس جلابيه نضيف وحلو تعرفش انت شاريها ازاي انت تعرف شاريها ازاي ممكن اكون جايبها بالقسط ممكن اجيبها ب- بأي بأي وضع كان انما النهارده انا بنشتكي الحاله زي تعبانه تعبانه اولا الحمد لله على كل شيء صرف النظر عن دي او دي نعمة ربنا على الصحة وكل شيء له إنما إحنا عندنا مشكلة أتمنى من كل مسؤول أتمنى من الله إن يكون عنده ضمير يكون عنده ضمير بس وهو قاعد على مكتبه كده أهو يشغل مخه للناس اللي الناس اللي اصحاب الشغل اولا عندنا اعمال وعندنا كهرباء وعندنا ميه والله العظيم انا بحلف بالله احنا بنستلف فلوس ندفع فيها الكهرباء والله مالكم دي حاجه على الحال ده شوف انا مش عشان القانون قدامي انا بقسم بالله بيجي على معظم الناس في سلمون بالكامل ما عارفه تجيب ثمن الكهرباء بالكم قد ايه على الحال ده
مش عايز اقول لك من قبل الثوره
سنتين واكتر من قبل الثوره طيب آه، ح- انت برضو حاج نفس الشكوى المشكله اه بنعاني طبعا الخامات بتبقى غاليه وخامات ساعات بتيجي م- مش مظبوطه ومفيش طبعا فلوس بتضطر تجيب على ورق وعايز تسد اخر السنه في ميعاد معين ما بتقدرش تسد فلوسك معلومه بتتو- محترمه لك بتتورط.
لا انا عايز افضل معلومه دي اولا كل صاحب مصنع في مصر يتمنى يعرف يسمع الحته دي بالتاكيد اولا بنبيع على ورق وبنشتري على ورق حلو لا يا ريت معاك 10 ملتزمين معاك خمسه ملتزمين لو طلع لك اتنين تعبانين في السكه يسقطوا اللي انت اشتغلت طول السنه ويجي الباشا بتاع الضرايب يبص عليا لاني شغال انت تعرف ان انا ببيع نادي وببيع وبكسب نا- وبشتري نادي لو بكسب حتى ربع جنيه في الحته نص جنيه هعيشه باحسن من الحل اللي انا فيه مش هتيجي تبص المنظر ده كده اهو ما كانش ده يبقى حالنا انت داخل على بوابه وتعملها بال- بالكرتونه لو حالي حلو عمر بحسب بيت دورين وبقى 25 سنه شغال ومش عارف اظبط بوابه انت داخل عليها بالمناسبه بالصدفه عاملها بالكرتون حضرتك يا حاج بقى ولا مش حقيقة حضرتك شغالين دلوقتي في المصنع المصنع شغال ولا نص نص يعني واقف دلوقتي يعتبر شغ... ما- شغالين ما فيش 10% يومين يوم في الاسبوع بالنسبه اه في الاسبوع يقول لك ما فيش خامات ولا في سوق ليه معلش باحترامي ليك تعالى خد بقى الحته كمان النهارده كنا من من من ثلاث اربع سنين العامل بيشتغل ب 20 30 جنيه النهارده عايز بقى ب 15 جنيه تروح تجيب بيت النهارده بتاخد في الاسبوع 60 70 لا تقول لك 200 جنيه النهارده وما انتش لاقيه النهارده العامل عايز 60 و70 جنيه طب الشغل يغطي منين؟
زي ما الاسعار ارتفعت بره برضو العامل عايز يعيش صح صح كلام انت بقى قول لي ايه اللي عندك اللي عندي ان بس ان هي الدوله يعني غصب عننا وغصب عن اي واحد صاحب مصنع تعلمي من الناس في حاجه بص للكاميرا دماغنا لا بس غصب عننا البلد اللي احنا والظروف اللي احنا فيها اللي عامله فينا كده يعني مش سبب غلاء شغلنا اه في كليه تجاره في كليه تجاره اه يعني سبب الغلاء اللي احنا فيه بردك مش مننا ما هي بردك البلد كلها ع- ولعه ونار والاسعار كلها غاليه فغصب عننا لازم الشغل يبقى غالي عشان تكلفته بتبقى عاليه فالسبب ان الصين بتنزل شغلها هي بتجيب لك خامات بس الخامات مش مظبوطه ممكن بعد غسله ولا اتنين تفيك بس احنا بنعمل حاجه نضيفه فبالتالي بيبقى سعر سعر عالي بس ده بقى غصب عننا طبعا لان البلد كله في حاجه عاليه صوف عماله كل حاجه عاليه حتى الميه والكهرباء بتوع المصنع بيبقوا كتير فكل ده بيترتب على الشغل بتاع المصنع فبتضطر ان انت بتعلي سعر حته عشان تعرف تكسب فيها وتبيع وتشتري عشان تسعر الامور والناس اللي ماشيه طبعا لو جالك حته اقل من اللي عندي انت هتشتريها والنفس اللي فيها بس الله اعلم اللي موجود فيها ايه الامكانيات طب الخلاصه يا حاج دلوقتي احنا عايزين نساهم في حل آه، بخصوص موضوع ازمه سلمون او طنامل او غيرها من البلاد حضرتك ايه هي النصيحه او ايه هي الكلمه اللي بتوجهها للسيد وزير الصناعه والدكتور هشام اندير رئيس الوزراء صاحب مال اي صاحب مال بيتحكم في السوق المصري نعم صاحب شركه صاحب قطاع عام مسؤول معاه فلوس بيحط السعر ما حدش عليه رقابه كل اللي زي حالته مطحون انت بتروح تشتري مأخذة من الفاكهه من السوق ماشي الحال التاجر الكبير بيحط التسعيره الدوله بتحاسبه ولا بيحط زي ما هو عايز عشان هو راجل قائد السوق بفلوسه كمثل الشركات بتاعه الغزل الغزل من ع- من من 18 جنيه ل 34 جنيه النهارده و35 جنيه اما اروح اجيبه على ورق بحط 6 جنيه فايده اجي ابيعه ما اعرفش ابيعه زي اللي بيقعد يجري يجي يعوم يجي خلاص عم ينزل في البحر يغرق هي دي الحل الحل من وجهه نظرك قول كده اعت- اعتبر السيد وزير الصناعه قاعد معاك دلوقتي وانت بتقول له على حل بكلمك بما يرضي الله اتمنى من كل مسؤول ي- يتقي ربنا فينا ده السؤال الحل اي مسؤول ايا كان في ايده حل يتقي الله فينا يا عم احنا بنرضى بالاقاليل والله ما ما فكرتوش تاخدوا مجموعه كده من اصحاب المصانع وتروحوا للسيد وزير الصناعه يا استاذ انت في زمن مفكك الارتباط منتهي عشان اكون بامان انا هموت وانت هتموت هنسال امام ربنا على اللي احنا بنعمله انت في زمن ما عادش فيه ارتباط عايزين ارتباط عايزين ايد قويه عايزين الناس تخاف من بعضها يعني اللي اللي اللي يتحكم فيا صاحب الامر ما دام تقدر في ايدك سلطه ليا انت لو اديتني العمل العين الحمر هحترمك بالتساوي احنا مش هنحترم بعض شايف الحل ايه يا حاج الحل دلوقتي لو فتحوا سوق ل- لتوزيع البضاعه وده وده وقف الحال البلد لان ما بتشتغلش في السنه كلها الا شهرين مم.
ليه؟ مفيش توزيع تمام مفيش سوق ليه؟ السوق مقفول الصين قافلاه طول السنه واللي بقى فيه ايه؟ يوم ات- شهرين اتنين في السنه للتوزيع لما البرد يشد ي- بيزيد التوزيع على البلد بس من هنا ايه دي المشكله الاساسيه والخامات نفسها غاليه زي زي ما قال لك دلوقتي الكيلو ب 6 ب 36 وتحط عليها كمان 6 جنيه ورق يعني 42 جنيه حاجه حاجه اوزع في كيلو غزل ب 40 جنيه وتصنعه يكلفك 10 جنيه عشان تاخد لك فيه 2 3 جنيه تبيعه بالنقد بالحساب المفتوح ويجي اخر السنه الزبون سعادته هيغلى على الزبون وانت مش هيشتري ش- شايف الحل ايه؟
يا طبعا يا طبعا لازم يكون في رقابه على كل حاجه لازم طبعا يكون في رقابه لان لو ما فيش رقابه لو الناس بتوع الرقابه بتوع وزاره الصناعه اللي موجودين في مصر وفي كل حته لو نزلوا يشوفوا احوال البلد عندنا وعند غيرنا طبعا احنا بلدنا مش قليله لان فيها كميه مصانع كتير وبرضك الماليه اللي بتشتغل فيها على طول السنه مش قليله ممكن تعمل ميزانيه كبيره طبعا فلازم يكون فيها رقابه ويخلوا بالهم من اللي موجودين ويشوفوا اسعار السوق الدنيا ماشيه ازاي ويشوفوا احوال البلد احوالنا حكومه تدعم مثلا لو في مثلا الدوله مش لاقيه تدعم تدعم الامر وتشوف الامر يدعموا الناس البسطاء اللي زي حالتني وانت كل حاجه لها سهل انت اكتر حد شفته في سلمون موجوع قوي يا حاج نعم اكتر حد شفته موجوع في سلمون لا اي راجل عاقل هو اللي يرد عليك لا لا لا لا لا لا, لا انا احترم لك اي راجل عاقل هو اللي يعرف يتكلم معاك تمام بح- بحكم قدرته وحكم الاهانه اللي شاف فيها انا مش من فراغ على ما وصلت لكده طبعا تهنى تهنى تهنى بامانه والله اقسم بالله انا عندي 57 سنه انا بشتغل امر من الشاب اللي عنده 18 سنه يديك الصحه يا رب ما هو عشان استر عيالي طبعا وعشان استطر قدام الناس امال هتستر من ايه هقعد على المكتب معلش انا ما نلاقيش ناكل والله ما اشتغلنا من الساعه 8 الصبح لما الساعه 7 مساء والله ولا بقسم بالله ما اعرف اصرف على عيالي ايضا كان- كما كان لنا لقاء مع اصحاب المصانع لنا لقاء ايضا مع العاملين في المصنع هتعرف على حضرتك محمد محمد ابراهيم ابو السيد يا اهلا وسهلا حضرتك بتشتغل في المصنع يوميا يا اصل انا يعني ايه انا موظف وبرضك بحسن دخلي فبشتغل ان شاء الله بتشتغل بعد الظهر يعني بشتغل بعد الظهر اه بعد الظهر تقريبا كده حضرتك يوميتك من المصنع قد ايه يعني 20 جنيه 25 ان شاء الله اه يوميا.
بس يوميا بقالكم قد ايه مش شغالين تقريبا يعني بقالنا اربع اشهر اهوت من شهر 12 واحنا ما فيش شغل حضرتك آه، عندك طبعا اولاد عندي اولاد اربع اولاد اربع اولاد اه ان شاء الله اربعه واحد في الكليه وواحده اتجوزت برايك ايه الحل
الحلو والله احنا كنا شغالين تمام الشغلانه دي كلنا هنا في البلد موظف مش موظف معتمد على الشغلانه دي اي بيت فيه الشغلانه ديت بس كان الشغل الاول حلو دلوقتي مثلا بيجي الشغل بتاع الصيم دي والبتاع دي كلنا كنا معتمدين على الشغل دي بنشتغل شهرين ثلاثه في السنه وعلى كده من قله ان مفيش تصريف ومفيش والغزل غالي و... والحياه عرض صعبه يعني كلمه توجهها للسيد وزير الصناعه والسيد الرئي- رئيس وزراء الدكتور هشام خنديجي والله احنا بنتمنى لهم التوفيق بس يراعوا مثلا ان احنا بلد يعني مش هنقول ان بقى النظام السابق كان ز- زار البلد دي قبل كده وهو اللي عمل فينا كده اصلا قبل كده لما غلى علينا الصوف وعمل الضرايب وعمل الكلام من ده فالمهنه برضك اه، تعبت شويه و... واتجهت للتحسن ورجعت تاني لقديمه تاني كنا بنشتغل طول السنه شغالين حاليا بقالنا كذا سنه دلوقتي بنشتغل هم شهرين ثلاثه في الموسم عادت بقى شغله موسميه بعد ما كنا بنشتغل طول السنه عادت موسميه نشتغل شهرين ثلاثه وبعد كده نقعد بقى القرشين اللي معانا بنخلصهم و... فاحنا بنتمنى له التوفيق ويهتم شويه بس ال- بالصناعه ويشوف إن حل الموضوع ال- يعني احنا بدل ما نستورد من بره يشوف لنا تور... نورد ال- الشغل بتاعنا ده ان احنا يشوف لنا مجال للتوزيع الشغل احنا شفنا منتجات معموله هنا في سلمون حاجه في منتهى الشياكه ما شاء الله دي كانت بتصدر روسيا وبتصدر آه، يعني كان اسم سلمون ده معروف يعني والشغل هنا مضلات يعني حاجات قيمه جدا يعني بس المشكله ان احنا مش لاقيين باب تنفيذ بقى ان احنا نورد الحاجه دي نصرف الحاجه دي فاحنا عايزين باب شوف لنا حل المشكله ديت ان احنا نعرف ان يوزع لنا ال- الشغل دي بدل ما نستورد حاجات لبس بتلبس يترمى تاني يوم
بعد ما الدنيا تقريبا وقفت معاكم هنا في موضوع المصانع عشان الموضوع الاستيراد اللي اتفتح بشكل كبير إيه، شغالين في حاجه تانية ولا قاعدين عن العمل احنا اتولدنا اتلاقينا الشغلانه دي تمام.
يعني اللي مت في كليه بيشتغل اللي كله متربى على المهنه دي فما فيش حد يعني اتجه لاتجاهات تانية يعني البلد كله ما هل اتجهتم اتجاهات اخرى لان الدنيا هنا بقت واقفه في موضوع الصناعه ولا مستنيين لحد ما الفرج يجي ان شاء الله اما فرج يا اصل احنا يعني انت هتيجي بعد سيدي كله هتفتكر هتفتكر تشتغل في ايه يعني تاني يعني هتشتغل في ايه تاني يعني يعني صعب انك تلاقي حاجه انك تشتغل بعد السن دي مثلا او اي واحد خلاص مخه اشتغل في المهنه دي او بنلقط رزقنا بقى في اي حاجه تانية
بعد خروجنا من المصنع حبينا نشوف ونستطلع آراء أهالي سلمون القماش من المميز والعجيب في سلمون إن أنت كل ما تمشي مع حد وتسأله بتشتغل في إيه يا إما تلاقيه موظف وآخر النهار عنده مكن تصنيع في البيت أو تلاقيه موظف وآخر النهار شغال عامل وأيضا هناك قسم آخر في سلمون القماش ليست له أي وظيفة أخرى غير الشغل في موضوع تصنيع الملابس نرحب بإخواننا الأفاضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته محمد محمد شهاب الدين يا أهلا وسهلا حضرتك بتشتغل موظف انا موظف وعندي مكنه تريكو يا أهلا ومرحبا حضرتك جمال عرفة غرام حضرتك موظف ولا لا مش موظف عندك مكان؟
اه عندي مكان تريكو حسني حمزه صبحي موظف وعندي مكنه تريد اهلا ومرحبا خلينا نشوف يا استاذنا الفاضل عايزين نتكلم في موضوع ان احنا جت جات لنا صرخه من اهالي سلمون القماش ان موضوع تصنيع الملابس وان الشغل عندكم واقف بعد افت- اه، افتتاحيه الاستيراد والتصدير للصين وغيرها من الدول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الكلام ده صحيح جدا واحنا بقالنا كام سنه طبعا بنشك من الموضوع دوت حتى من الحكومه السابقه كم مره قنوات فضائيه جت وقلنا لهم يا جماعه احنا عايزين مصدر تصدير مش يدخل لنا ال- الاستيراد يوقف يوقف جميع المصانع احنا اولا ما فيش فرق بيننا نهائيا بيننا وبين الصين او بيننا وبين تركيا نفس المكن هناك عندنا طبعا نفس الامكانيه المكن ونفس تطوره هو نفسه في تركيا ونفسه في الصين بس المشكله ان ال- ان البلد فاتحه الاستيراد على مصراعيه فطبعا هنا بتاثر علينا داخليا احنا احنا فين نودي شغلنا
السؤال هنا اللي بيطرح نفسه هل المنتج المصري يستطيع ان ينافس المنتج اللي جاي من بره بنفس الاسعار واقل؟
طبعا وفي نف... وفي شركات طبعا في العاشر من رمضان واصلها سلمون القماش يعني سابوا البلد يرو- راحوا هناك العاشر من رمضان بنتكلم تحت اطار انه منتج مصري سواء كان في سلمون او في غيرها لكن هل يقدر ينافس المنتج الصيني او غير المنتج الصيني بنفس السعر؟
بالعكس احسن منه ونفس السعر نفس السعر ونفس واقل من السعر احنا مع اصحاب المصانع لقينا دلوقتي تيشيرتات او بروفلات عامله مثلا 50 جنيه كمنتج مصري والمنتج هو هو الصيني عامل 30 جنيه هو- ما هو الخم... لان الخامه الصيني اصلا الص- الخامه الصيني بتيجي تلبسها لابسه واتنين وترميها انما احنا بنشتغل المواد الخام الصح الصوف الصح بنشتغله فهنا رايح حضرتك الصين هي الصين بتدعم السلعة عندهم احنا عندنا هنا الكهرباء آه، زادت اربع اضعاف ثم الضرايب بيلحقونا ومش عارفين نشتغل هي دي اللي سبب المشاكل يعني الضرايب عماله تلاحق كل واحد في سلمون الكهرباء زادت خمس اضعاف ما فيش حد بيسأل في الحكومة الحكومة نايمة وظفوا اللي هم وعلوا الوظيفة وعلوا دي احنا عندنا هنا 80% متكلين على المهنة ديت بيوت وحريم واطفال كل ما فيش حد اتوظف في سلمون الا 3%
طب انتوا عاملين ايه دلوقتي بعد وقف التصنيع عندكم في سلمون؟
بقالنا ست شهور قاعدين قاعدين ناكل ونشرب كراوت وقاعدين نستلف من كل واحد شويه شطار الكهرباء اللي كانت بتيجي 7 8 جنيه قعدت بدفع 300 جنيه و400 جنيه هم قاعدين يوظفوا الناس هنا في الكهرباء اللي بياخدوا 50000 و60000 الناس هنا مش لاقيه تاكل طب انتوا قاعدين تعلوا في الوظائف الوظائف طب الناس اللي مش عارفه تاكل هنا رأي حضرتك يا فندم هو كل الكلام اللي قالوه مظبوط هي حتى الخامات اللي بتجي لنا من الصين خامات ما يعني ما الواحد ما بيعرفش يشتغل بها خالص وبرضه الصين دخلت في كل حاجه دخلت في كل حاجه في مول والناس زي ما انت زي ما الاخ قال ان هي واقفه خالص الحاله والحاله ما فيش ما فيش شغل كل الناس قاعده يعني لولا الواحد موظف بيحمد ربنا ان هو موظف لو مش موظف مش هلاقي اللقمه اكل في فئه كتير في سلمون لقيتها مش موظفين كل اعتمادها بس على الشغل ده اه طبعا أك- يجي 70% مش موظفين كل اعتمادهم على شغلانه التريكو دي حاجه مهمه جدا طبعا تعالى دور على القرى اللي حوالينا آه، طبعا احنا بنشغل ايدي عامله كتير جدا لو المصانع دي لو المصانع دي اشتغلت كل ايه بنجيب ال- القرى اللي حوالينا ديت بن- بنشغل الافات منهم فتلتقي يعني قرمون لو وقفت نف الق- جميع القرى اللي حواليها والعزب والنجوع طبعا هو راح يجيب عندها بطاله طبعا
بتقول ايه؟
انت هتذيع الحاجات اللي اقول ليه؟ طبعا مفيش في مجامله في حاجه؟ في فساد، فساد في مصر، اول حاجه الصوف اللي بيجينا ده كله مستورد فساد في فساد بايظ، درجه ثالثه، احنا لو بيجينا صوف زي لو عندنا صوف زي تركيا احنا ننافس اي دوله في العالم، سلمون ده ايه؟ اللي انتوا واللي اللي- اللي من حسن مبارك ق- قضى عليه واللي بعد منجا يقضى عليه، احنا لو عندنا خامات نضيفه احنا هننافس اي دوله في العالم. في العالم احنا عندنا امكانيات الحمد لله شباب زي العسل وناس زي ال- ناس مخاخها شغال ناس بتشتغل يعني بتفكر كل تفكيرها ان هي تصنع وتاكل وتعيش بح- بكرامه حضرتك شايف الحل ايه الحل ان الدوله بتاعتنا لا تقف جنبنا عشان نشجع الصناعه بتاعتنا عشان ن- ن- ننافس لازم ننافس لازم لازم يبقى في جديد نستحدث لازم ن- نجري يدولنا خامات مصريه يدولنا خامات مصريه لان الخامه ال- الصيني بوظت عندنا المكن كمان يعني المكن اللي احنا بناكل منه عيش ال- الفتله الصيني ديت بوظتها خالص فهم عايزين خامات مصريه نظيفه زي ما كنا بنشتغل في الاول انما من يوم ما الخامه المصريه ن- الصين نزلت واحنا مش عارفين نشتغل خالص هقول لحضرتك بقى حاجه ان بلدنا دي القريه دي اقل قريه فيها يعني اي اجرام او اي حاجه او اي شباب خارج عن القانون او عن اي حاجه اقل قريه على مستوى الجمهوريه القريه بتاعتنا دي لان هي ايدي عاملي يعني الناس بتفكر عايزه تشتغل عايزه تعيش بكرامه الدوله مش عايزانا نعيش بكرامه عايزه الشباب بتاعنا كله يخرج بقى يجي تجري بقى البانجو والقهاوي والكلام الفارغ ده السلام عليكم تعرف عليك محمود الوهيلي حضرتك شغال برضه في موضوع المصانع والمكن اه في نفتركه اه صاحب مصنع ولا حضرتك شغال في العماله عامل تعرف على حضرتك صلاح العزب صلاح العزب حضرتك برضه في مصنع ولا عامل اه عامل
عبد الباسط رمضان صاحب مصنع حضرتك قول لي بقى ايه اللي الح- الحاجات اللي بتشكوا منها دلوقتي بعد موضوع افتتاح الاستيراد للصين يفتح الاستيراد من الصين أنا بأثر بأثر على الملابس بتاعتنا هنا وبتتركن ففي هنا هنا ناس مثلا بت بت بتجيب مثلا صوف على ورق وكده وبتبقى مديونه فبيجي ما بيبيع- ما بيعرفش يبيع الشغل بتاعه ما بيعرفش يسدد ال- الديون اللي عليه في ناس بتقفل المصانع وتروح تجيب من الاستيراد من الصين ع- و- وبيوركد العمال واحد عنده 20 عامل ولا حاجه فاتحين مثلا 20 آه، 20 بيت فهو اما يجي يقفل البتاع ويروح يجيب هو من هناك عشان يكسب بيجيب حته الخامه بتاعتها تعبانه اصلا آه، فهو ده المفروض ان هو يقفل ال ال يقفل الاستيراد ده بحيث ان احنا نعرف نصرف بضاعتنا المفروض يفتح لنا مثلا اماكن زي السودان وزي غزه والحتت دي احنا نصرف فيها بضاعتنا ده المفروض الدوله تساعدنا في كده حضرتك عندك وظيفه او كده غير الشغل وظيفه لا مش موظفين اعتمادك الكلي على موضوع شغلك في ال- شغلي بس اه والوقت ال- المدرس الموظف ال- ال- الطالب بعد بعد شغله بيطلع بعد مدرسته او بعد شغله ال- ال- ال- الوظيفي بيطلع يشتغل في المصنع بتاعه او اذا كان مصنع ابوه او بيشتغل عامل حضرتك كصاحب مصنع دلوقتي شغال ولا واقف لا انا واقف انا واقف حاليا ليلى يعني هنا احنا كنا بنصدر الاول في ول- في ال- ايام عهد ال- الرئيس المخلوع في ال 85 جالنا هنا ليه شاف شغلنا بره وجي هنا واتفرج على المصانع واخد بالك وجي علق علينا الضرايب كمان واخد بالك احنا ومشكلتنا مشكله كهرباء ومشكله ان الاستيراد مفتوح علينا واخد بالك تيجي تبص تلاقي العايد الامله يعني هنا عندنا ايدي عامله هنا وبنجيب من بره كمان يعني اقول لك ثلاث ارباع اقتصاد الدقهليه من البلد دي بتقول 20 قريه مالها قريه حوالينا برزقهم من هنا برزقهم من شغلنا هنا من الشغل معانا هنا ما عادش حد بيجي لان مش عارفين نصرف بضاعه مع...
حضرتك دلوقتي شغال برضه ولا واقف كلنا في البيت كلها واقفه بتصرفوا منين كنا محوشين قرشين كنا موفرين عاملين نستلف من بعضنا عشان واخد بالك مش كلمه حضرتك بتوجهها لوزير الصناعه بقول له اتق الله فينا ما بقولوش اكتر من كده وبقول له امنع عنا الصين شويه الشغل الصيني مبهدلنا اخر بدل مش عارفين نوزع شغلنا مش عارفين نسوق شغلنا بس
انا اقول لحضرتك بس اقفل عننا حنفيه الصيانه دي والاستيراد احنا شغلنا كويس وبعدين احنا ال- المنتج بتاعنا ما تلاقوش في اي مكان في العالم وعندنا الكم- مكن الكمبيوتر وعندنا المكن اليدوي يعني احنا بنشتغل على اليد وبنطلع حته الفينش بتاعها احسن من الكمبيوتر نفسه بس احنا وقفنا بدل ما نجيب معونا يوجه لنا احنا بس هنوت ليبيا
والسودان بتاخد شغلنا ليبيا والسودان وغزه ده هم المناطق ده هم عندنا استعداد نشتغل طول السنه الثلاث مناطق عربيه اهوت في منطقه عربيه ولا بنقول لا صين ولا بتاع احنا هنصدر بقى للم... هندخل ذره
مشاهدينا الكرام كما تابعتم معنا ها هي صرخات أهالي سلمون ترتفع فأصحاب المس- المصانع يشتكون والعاملين في المصانع يئنون لأنه لا عمل لديهم ولا مأوى آخر لديهم ليعملوا به نتمنى من هذه الحلقة ومن هذا التقرير أن يلقى أذنا صاغية لدى المسؤولين في كل مكان ونتمنى أيضا أن يجد قلوبا رحيمة تتعاطف مع أصحاب المصانع والعاملين فيها
الله المستعان يعني لما يجي النهارده واحد من اصحاب المصانع يقول لي ان هو كان بيدفع كهرباء 7 جنيه 10 جنيه 15 جنيه اخره مره واحده ندفعه كهرباء 400 جنيه و500 جنيه طب لما الرب- ندفع له كهرباء 400 500 جنيه ونرفع عليه الضرايب ونعمل عليه يعني اشكالات الله بها المستعان يعني انا دلوقتي كده بشجعه على الصناعه المحليه ولا انا بسد نفسه عن الصناعه يعني دلوقتي لما يجي تيم من اصحاب هذه المصانع يبيعوا المكن ويقعدوا في البيت زي ما شفتوا في التقرير بسال كتير من اهالي سلمون بقول لهم طب انتوا دلوقتي بتعملوا ايه؟ يعني المصانع خلاص الشغل واقف انتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟ هل هناك عمل اخر مثلا تقتاتون منه؟ يقول لك لا احنا قاعدين القهاوي فتحت وقاعدين عليها واللي بيلعبوا كوره واللي بيعملوا واللي بيسووا ما عدناش لاقيين شغل والكل يئن ويقول ارحمونا إن كان حسن مبارك زار سلمون القماش سنة 88 تقريبا في أول ما زارها فرض عليها الضرائب وبهدل الدنيا كانوا متصورين ان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعد هذا الحكم المبارك بإذن الله عز وجل كان سيرفع عنهم هذه الضرائب وهيخف عليهم فواتير الكهرباء العالية ويخف عليهم مواد الخام اللي بيشتغلوا بيها عشان يعرفوا يصنعوا وينافسوا بمنتجنا المصري كل مكان في العالم لما يكون المنتج في سلمون القماش كان بيتصدر لروسيا وبعد كده نلاقي ان اصحاب هذه المصانع بيقفلوا مصانعهم وان العاملين في تلك المصانع الان قاعدين مش لاقيين يشتغلوا وفي نفس الوقت قاعدين يستلفوا ويتدينوا احنا الوقت بنساهم برفع البطاله المصريه ولا عايزين نساهم في إق- آه الحل او ان احنا نوجد حل في ان احنا ننهي هذه البطاله الله المستعان على كل حال معنا اتصال السلام عليكم استاذ مجدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اهلا ومرحبا يا فندم اتفضل
استاذ عمر ايوه يا فندم معاك يا عمر اتفضل جزاك الله خير معاك مجدي من الغردقه آه، ف- آه، اتكلم في نفس الموضوع انا اتفضل.
عندي عندي محلات ملابس محلات احذيه آه، عندنا مصنع ملابس تمام بنتعامل في المستورد واحنا مصنع من من فتره طويله آه، طالما حضرتك اثرت الموضوع لازم يفتح كاملا لان مساله قفل المستورد وقفل الصيني وقفل كذا ده هيضر برضه بناس كتير جدا بالنسبه لمساله السلمون السلمون احنا كاصحاب مصنع ملابس السلمون من من آه، عندنا في فئه الملابس حاجه بتنقسم لشعبي وحاجه high copy وحاجه original اللي موجود ب- بشريحه كبيره في مصر هي مساله ال- الشعبي وفوق المتوسط او ال high copy السلمون كان كان تخ- كانوا تخصص في ضرب الموديلات بتاعه المصانع المعروفه فكانوا بيسببوا ازمه كبيره جدا ل- ل- للمصانع ديت ان هم كانوا بينزلوا حاجات بخامات رديئه بنص السعر ف- فانا اقدر اقول في هذه المساله ان كما تدين تدان مساله المستورد معظم الناس بتسافر تقفل مصانعها بايديها وتسافر تصنع في الصين وتبعت ت- ت- للمصانع تحولها مخازن وتبعت من المخازن وتسوق بنفس الطريقه فهو المساله كلها موضوع اكبر من ان انت حضرتك تروح السلمون وت- وتشوف شكوى الناس وهم ده يتكلموا عن المستورد عن المستورد عن المستورد قتل المستورد المساله لازم تقنن ولازم عمر ما يكون الحل في في, في يوم او اثنين او ثلاثه بالنسبه لصاحب المصنع اللي كان بيدفع 7 جنيه انا راجل كصاحب محل بدفع في المحل الواحد 500 جنيه و600 جنيه و700 جنيه وساعات 1000 و1500 جنيه مم.
والكلام ده مش من النهارده الكلام ده من سنين طويله فمش معقول صاحب طب يا ريت- يا يا ريت يا استاذ مجدي لو تكرمت مشكورا تسيب لي رقم حضرتك في الكنترول طبعا كلام حضرتك كلام على الراس لكن يحتاج الى تثبت من اهالي سلمون القماش لان حضرتك دلوقتي بتدينهم في حاجات معينه لكن عايزين نتثبت منهم وان شاء الله انا اتصلت بمعالي وزير الصناعه وهيكون معايا عما قريب ان شاء الله في حوار خاص على الهواء مباشره من خلال برنامج مع الشباب هنعرض عليه كل الامور دي وكل المشاكل اللي هتوصلنا من خلال صفحه برنامج مع الشباب ومن خلال شريط الرسائل القصيره عبر شاشه قناه الرحمه آه، معانا اتصال اخر من الاستاذ فكري السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا اتفضل يا فندم ازيك يا معالي الباشا كل عام وانت طيب زي الفل الحمد لله اكرمك وعزك الله وعز الدكتور محمد حسان صاحب هذا القناة ربنا يرفع قدرك حبيبي الله يبارك فيك
آه، طبعا بالنسبة لنا راجل مواطن مسكين على جد حالي يعني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بس بقول للاخ اللي هو بتاع سلمون برضو انا راجل اولادي في السعوديه وفي وفي الاردن بيروحوا يجيبوا المنتجات المصريه بالسلع على رسول الله 100% وارخص من المنتج المصري انا بقول لك انا بشتري الم- المنتج المصري هنا في في في, في المنصوره اجي الاقيه ناقص سيادتك معلش انا اسف هو لو ما تقطعش عليها عشان اقول لك على الحقيقه يعني اجي انت ليه ألاقيه مفترض ان انا هقطع عليك كم آه، آه، اي حاجه فيه طب وليه المسكين المصري ليه يتودوا الحاجات اللي بره الحلوه ويسيبوا المسكين المصري لازم يلبس احلى حاجه بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن اللي جايبين العيش اعلى عيش في الدنيا اعلى عيش في الدنيا انا بقول لل- للشركات المصريه مش لكم بركه للغلابه المساكين المصريين الحبيب اللي بيزرع العامل الفلاح اللي بيزرع لك الجبن ويطلع عليه انت عشان تبقى تعمل عماير ونفحات السحاب انا لازم البس فانيلا 100% والبس كولات 100% والبس صفر 100% من الشعب المصري الحبيب بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وانتوا اصحاب ملايين اتقوا الله في طيب على الم- كل حال يا استاذ فكري رسالتك وصلت جزاك الله خيرا حضرتك زي ما انت عارف ان الصيني نفسه درجات وان المصري نفسه درجات في وكل واحد على حسب فلوسه يعني لكن هذه الرساله ايضا نوجهها الى المسؤولين في الدوله نوجهها للسيد وزير الصناعه والى الدكتور هشام خدير رئيس مجلس الوزراء الاهتمام بالمنتج المحلي كتير عندنا حتى في مش في سلمون بس في غير سلمون يمكن ذكروا في تخطيط النامل واسكندريه وغيرها من البلاد تخصصوا في صناعه الملابس وايضا في غير كده زي الموبيليا مثلا في دمياط من اكتر في مكان عندنا منتجات محليه كتير جدا لكن محتاجه تشجيع من الدوله محتاج ان احنا نخف الضرائب على اصحاب هذه المنتجات محتاج ان احنا نخف فواتير الكهرباء العاليه الله المستعان الواحد اصلا في البيت يمكن بيدفع كهرباء 300 جنيه فما بالك باصحاب المصانع بيعملوا ايه الله المستعان على كل حال ان شاء الله هيكون معانا في لقاء قريب السيد وزير الصناعه في لقاء على الهواء مباشره ان شاء الله عز وجل نعلن عنه عما قريب نستقبل من خلال آه، صفحه البرنامج ومن خلال شريط الرسائل عبر شاشه الرحمه كل الاسئله والشكاوى التي تودون ان نوصلها لمعالي الوزير على كل حال آه، نلتقي ان شاء الله يوم الخميس القادم اظن سالتقي بكم الاربعاء اولا الاربعاء القادم ثم يوم الخميس ان شاء الله في لقاءين آه، استثنائيين من برنامج مع الشباب انتظر جميع تفاعلاتكم انتظر جميع اقتراحاتكم من خلال صفحه برنامج مع الشباب على الفيسبوك وان شاء الله تكون امامكم على الشاشه ايضا كل حلقات برنامج مع الشباب موجوده عبر موقع قناه الرحمه الفضائيه وموجوده ايضا عبر صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك من هنا الى القاكم ان شاء الله عز وجل يوم الاربعاء القادم لكم تحياتي وعمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته